اهلا بيكم في بودكاست نقطة ومن اول السطر انا رضوى موسى هكون معاكم كل اسبوع من خلال صفحة جديدة مع ضيف او ضيفة جداد هيتكلموا فيها عن محطات مهمة في حياتهم صفحات بيحبوها وصفحات قفلوها وصفحات يمكن لسه ما اتكتبتش بننهي سيزن رمضان بأهم حاجة عندنا كلنا وهي الفكرة بتاعت لمة العيلة رمضان بالنسبة لي يعني العيلة يعني اللمة والعيلة بالنسبة لي يعني أبويا فختاموها مسك مع حبيبي وأبويا مدحت موسى اهلا بيك يا رضوى ازيك يا بابا ازيك يا حبيبتي عامل ايه يا حبيبي كله زي الفل الحمد بس انت لله.
طيب وانت طيبه يا حبيبتي تعرف ان انا وانا بحضر لل season ده مم.
ركزت كده في حاجه انا السنه دي بقى لي 20 سنه متجوزه يعني المفروض على اخر السنه نبقى اه عشان- اخر السنه دي يبقى Okay.
20 سنه فسرحت كده لقيت نفسي بقول ايه انا كده بقالي 20 سنه ما حضرتش رمضان مع بابا مم.
20 سنه يعني من ساعه ما اتجوزت ومشيت انا ما جيتش مصر ولا مره ففي سؤال بقى يحضرني انت عامل ايه من غيري في رمضان والله يا رمضان ماشي كويس قوي لا لا مش دي الاجابه لا يعني عامل ايه بتصوم بت يعني بتاكل بتفطر كده على المغرب ما بتتاثرش ان انا مش بشهيه يعني انك انت مش نفسك موجوده يا عامل وبتاع.
ايه رمضان ازاي من غيري لا هو يعني لو احنا هنتكلم جد ايوه هو كويس يا بابا
لا يعني طبعا بنفتقدك جدا لان ما اعرفش اذا كان في ناس كتير آه، يعني تعرف ان انا عندي بنت زيك ولا لا لكن لازم اقول على الهوى اني رضوى من الناس اللي هي بتخلق جو اجتماعي قوي ورهيب جدا جدا في كل المناسبات شحال بقى لو احنا بنتكلم على رمضان طبعا كان هيبقى واقعه افضل بكتير لو انت موجوده بس آه، معلش ان شاء الله ربنا يوعدنا نقعد مع بعض كتير انا ليه تاثرت من اول دقيقه في البودكاست انا مش مستعده لكده أم، ماشي انا ساعات بقعد اسرح كده اقعد اقول ايه انزل احضر رمضان في مصر بفتقد جدا رمضان هنا ومعاكم بالذات لان انا بالنسبه لي رمضان هو لمه العيله يعني فانا اول سنتين بالنسبه لي سفر كانوا صعبين رمضان كان صعب قوي لان أم، تخ... توق... تخ... يعني شفت ان فعلا الناس مش عامله لنفسها جو فلو انت ما خلقتش الجو ده انت مش بتحس برمضان بره ال... بره مصر خالص او بره يعني الدول العربيه لحد ما شويه شويه كده بدات اعمل لنفسي traditions وبعدين بدات اخلف و... والعيال بقى دلوقتي بقوا looking forward فما بقتش قادره اتخيل مش معنى كده ان انا مش وحشني رمضان معاكم بس مش قادره اتخيل رمضان من غير جوزي وولادي في بيتي بتقاليدي بديكوراتي بحاجتي بالرتم الهادي اللي بيخلينا كده نستمتع برمضان أم، خلاني فكرت اني بشكرك انت الموضوع ده انك علمتني ان انا اأقلم نفسي واتأقلم على اي مكان واي مجتمع انا فيه واخلق لنفسي مجتمع فيه حتى لو لوحدي فاولا شكرا العفو.
ثانيا عملتها ازاي بقى عشان انا يعني لا مش سهله مش سهله انك لا هو كمان مش آه، مش من الطبيعي ان انا يعني آه، اتكلم في ازاي ده حصل يعني لكن تصرفاتك هي اللي بتبين يعني احنا طبعا ممكن نكون يعني آه، نظرا ان اني قعدت معاكم لوحدي كتير قوي فاسلوب الراجل غير اسلوب الست فاسلوب الراجل هو الحزم اسلوب الست هو العواطف والمشاعر فنظرا ان انتوا كنتوا معايا بس فكان لابد كان إن في يكون عاطفه مشاعر قوي حزم.
يعني فكان لابد ان يكون في حزم ومن اساليب الحزم ان انا ازاي اخليك تعتمدي على نفسك وده كان مهم بالنسبه لي جدا يعني حتى وقت ما آه، جه ال ال الامر اللي بيخليني اقول اسيبها ولا ما اسيبهاش اسيبها تطلع امريكا او اخليها معايا هنا انا سبت الموضوع ليك انت لو تتذكري قرار كان قرارك اه قلت لك هتحبي تطلعي وتعيشي بره الموضوع مش موضوع انك انت هتبعدي عن اهلك بس الموضوع انك انت هترتبطي بعادات وتقاليد مجتمع تاني مختلف وممكن حاجات منهم كتيرة قوي قوي قوي ما تبسطكيش وانت اصلا سايبه مصر وانت عامله مجتمع كبير قوي ليكي فيه سواء على مستوى اصدقائك او على مستوى العيله فهل ده هتقدري انك انت تعمليه هناك ولا لا لان لو ما قدرتيش تعمليه هناك انت هتتعبي جدا فكان لازم اديك الحريه انك انت تاخدي القرار بنفسك عشان تتحملي المسؤوليه بنفسك بس انا كنت على يقين انك انت هتجتازي المرحله الاولانيه اللي هي كانت صعبه عشان كده لو تلاحظي ان انا اول سنتين او اول ثلاث سنين جيت لك فيهم كتير ده حقيقي حتى انت بعد ثلاث شهور من الجواز قلت لي انت فين تعالى
ايوه انا صح مش ناسي دي خالص وانا على طول ركبت الطياره وجيت يعني لا انت ما شاء الله عليكي يعني يعني ما مش هنسب لنفسي اي فضل كله شيء بتاع ربنا بس انت كنت مؤهله انك انت تديري حياتك بشكل جيد فالحمد لله ان الدنيا عدت آه، بشكل لطيف في ال- وبعدين اكبر دليل انك بقيتي 20 سنه اهو وعلى قد ما كنت عامله مجتمع كويس قوي في مصر انت عامله مجتمع افضل بكتير كمان في امريكا فما شاء الله عليك نكمل نكمل انت قلت ان انت كنت لوحدك معانا ودي حاجة انا برجع لها كتير قوي لان كواحدة بتربي ولاد وبالذات في سن المراهقة ومعايا جوزي الحمد لله ومتفقين على اسلوب تربيتهم وما زال الموضوع مش سهل ما بالك بقى بواحد بيربي ولاد وفي سن مراهقة والدته متوفت في ثانية الله يرحمه وسابته الله يرحمها لان حبيبتي ماتت آه، 38 سنه فانت كنت 39 انت كنت صغير قوي آه انت كنت تقريبا 10 ومعتز 12.
آه، انا كنت هتم 12 كنت 11 ومعتز خمسة اعتقد او 6 حاجه في الحدود دي يعني الحمد لله ما هو ربك كله موفق.
الحمد لله ما هو طبعا الحمد لله بس انا حاسه ان لازم يبقى في لحظه كده اكيد لما بترجع لها بتقول انا مثلا كنت الحته دي انا مش عارفها ومش عارف اعمل ايه وربنا ستر او انا كنت مقرر ان انا هعمل كده فدلوقتي انا بجني ثمار اللي انا عملته مع ولادي موقف صعب موقف صعب قوي ان انت تربي لوحدك وبالرغم من ان انت اتجوزت بعدها بس هو تكنيكلي احنا كلنا ح- نتاج مجهودك انت بس لوحدك لما تسرح كده يا بابا وتفتكر الايام دي بتبقى ايه بتقول ايه الحاجه اللي انا كنتش عارف انا بعمل صح ولا غلط بس استخرت ومشيت كده والحمد لله كده ربك ستر في الجزئيه دي هو انا كنت معتمد على الله اولا واخيرا بس آه، لما اجي اتكلم آه بالشكل الشخصي في الموضوع فيمكن بحمد ربنا ان انا ما كنتش اصلا موظف لو كنت موظف كنت هبقى تقليدي قوي وكنت هتعبكوا قوي فكون ان انا اصلا بمارس آه، مهنه تجاريه فالموضوع دوت آه، يعني اكيد اكيد ساب اثر كبير في سلوكياتي في اجتماعياتي في اسلوب آه، التعامل مع البشر اتعلمت حاجات كتير قوي ما كنتش هتعلمها وانا موظف عادي يعني فالحاجات دي اهلتني ان انا آه، اقول لكم خلي بالكم في كذا وخلي بالكم في كذا هتواجهوا كذا وتتعاملوا مع فلان بالطريقه الفلانيه ولو كنتوا لوحديكم آه، تراعوا امور معينه وكلام من ده بالاضافه لان كان مهم عندي جدا جدا جدا ان انا اقول لك قوي قلبك وما تنزعجيش من اي حاجه لا مش انا لا مش انا اللي ابكي كان في اغنيه طب احكي قصه لا مش انا اللي ابكي يعني آه، انت ت- فاكره كويس قوي لما مرت علينا ظروف آه، صعبه آه، انا وانت واخوكي وكان بيقابلك انت مواقف كان آه، لحد ما صعب عليكي انك تستوعبيها او تواجهيها او تتعاملي معاها وبحكم سنك كنت بتتاثري عاطفيا اكثر من العقل والمنطق فالمواقف دي كانت بتأثر عليكي بالسلب و- وساعات كنت ممكن تجيلي معيطة أو ممكن كتير اه اه فكنت بقول لك انا مش عايز حاجه في الدنيا تخليكي منزعجه خالص ومش عايزك تحسي انك انت ضعيفه قدام اي موقف خالص وعايزك تبقي قويه وحاسه انك انت اقوى من الموقف اللي انت فيه وعلشان ما اخليش الموضوع واخد آه، رتم رسمي قوي في الحديث بيني وبينك كنت دايما ادخل نوع من انواع الدعابه كده يعني فانا فاكر في الموقف ده بالذات لما لقيتك جيتي معيطه يعني عشان حاجه حصلت وانت ما عرفتيش تتعاملي معاها كويس او قلت لي انا كان المفروض اعمل كذا وما عرفتش اعمل كذا فاستحضرني اغنيه لعبد الوهاب آه، اسمها لا مش انا اللي ابكي فبقول لك انا عايزك تسمع الاغنيه دي كويس فقلت له اغنيه ايه يا بابا وبعدين هو في حد بيسمع عبد الوهاب انا فت- ادركت ان انا يعني بتكلم معاكي على حاجه مش تبع جيلكم يعني احنا كنا بس قلت بقى- لك الكلمات هتعجبك يعني مم.
آه لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي إن انجر جرى عليا هواك هواك ولا انا اللي أجري.
اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاك اه تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني و- وفاكرني هترجاك انا قلتها كلمه وكل شيء اسمه ودي اسمي تبقى بالسلامه
اه جا منك جا منك ما جاش آه، لا، منك ما- اتكل على بالسلامه الله خالص انا ببذل كل ما في وسعي ان انا اواجه الموقف اللي قدامي دوت بقدراتي بعلمي بفهمي بديني آه، اتحلت خير وبركه ما اتحلتش شكرا الاغنيه دي عاشت معانا سنين لغايه دلوقتي هي معانا لا، بس حتى الان في موقف معين الاغنيه دي فكرتني بيها هو مش فاني بس هو دلوقتي لما بفتكر بضحك كنت قبل بقى في الجامعه تقريبا كنت لسه في الجامعه وجايه لك بقى بقصه حب رهيبه وهو ده يا بابا هو ده يا بابا وطبعا آه، بابا لا مش هو ده يا رضوى لا مش هو ده يا رضوى وحصل فريكشن كده ما بينا بس في نفس الوقت ايه بدا يجي لي علامات من الشخص ده ان بابا صح فبدات اتضايق ان انت صح وان انا كلامك بدا يظهر لي ومش عايزه اجي اعترف لك ليه يا رضوى ما كنتش عايزه تعترفي ما كنتش عايزاك تبقى صح بس انا اسفه لان انا دلوقتي عندي السن ده انا اسفه بالنيابه عن جيلنا كله انا بعتذر ليكو لان انا دلوقتي عندي teenagers دي احس آه، يعني اسعد لحظات حياتي شكرا هديها لك اكيد ربنا يديها لي دي انا في يوم أسعد من لحظات- الايام لا افهميني دي اسعد لحظات حياتي ليه بقى؟ لاني ممكن اكون انا واجهتك في حاجات معينه بفكري اللي انت ما كنتيش مقتنعه بيه او اقتنعت فيما بعد بيه ولكن مش عايزه تعترفي بيه عشان ما تظهريش ضعيفه قدامي او صاحبه فكر ضئيل قدامي او كده لكن ليه انا كنت مبسوط قوي بانك انت اتجوزتي وخلفتي قلت لك هتشوفي ليه يا جماعه ما تدعوش الدعوه دي هتشوفي بس ما تقولوا الدعوه بتاعت هتخلفي كم هيجيبك مره اللي كم مره كلمتيني وقلت لي كتير بابا كتير مش كتير قادر اقول لك اعمل ايه مع ملك مش قادر اقول لك اعمل ايه مع ايه الواد زين هيجنني قلت لها آه، شيلي يا اختي شيلي
ايوه تحس ان دايما بيبقى فيه اللحظه دي انا الاول القصه اللي كنت بقولها لك دي ان انا ساعتها جايه لك وبتسالني وبتاع وانا مش راضيه بقى اقول لك ان في حاجه يعني فكنت بتوصلني في حته وعمال تسالني في العربيه وانا مصره ايه خلاص يا بابا رحت مشغل الاغنيه مم.
رحت مشغله وكنا مسخسخين على روحنا من الضحك اللي هو ايه خلاص مش لازم تقولي ان انا كنت صح يعني بس ايه كنت صح وديك انت اللي قفلتي الموضوع الحمد بس لله هي بتيجي فعلا لحظات انا بقعد اسرح كده واقول يا رب ازاي اهالينا عملوها انا محتاجه الكتالوج ده بتيجي مواقف مش سهله في يعني التربيه مش سهله اكيد التربيه مش سهله وفي يعني لحظات كتير قوي احنا بنمشي كده ونقعد نقول ايه يا رب بقى انا قدامك عملت اللي عليا شوف انت بقى يعني ان شاء الله انت اللي تحميهم ما بقى هو ده ما هو ده الكونسبت ال- ال- اللي المفروض ما نخرجش عنه يعني يعني احنا بنعمل اللي علينا فعلا بالشكل اللي احنا اولا بنرضي بيه ربنا وثانيا مقتنعين بيه وبعدين النتيجه بتاعته مش احنا اللي بنقرر النتيجه مليون في هو المية انت لما بتذاكري عشان تخشي امتحان هو انت اللي بتصححي انت اللي بتحددي النتيجه هو فانت اعملي اللي عليكي والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى واللي اجمل من انك انت تسمعي النتيجه انك تبقي راضيه بيها راضيه بيها تماما هو اللي حطها فانا مش مش هعترض على حاجه ربنا هو اللي ايه اللي قدرها لي يعني وبعدين آه، يعني في مقولة دايما بسمعها آه، مش كل واحد ممكن يتفهمها إلا اللي يبقى حاسس باللي سامعها منه ربك هو اللي بيربي احنا اه بنجتهد وبنطبق اللي احنا اتعلمناه واللي شفناه من امهاتنا وابهاتنا و- وبنضيف عليهم الحاجات الجديدة اللي احنا عرفناها بس في الاول وفي الاخر ربك هو اللي بيربي يعني ياما ناس افاضل جدا ومع الاسف ممكن من ذريتهم تلاقي ناس سلوكها مش طيب وممكن العكس ده بيحصل يعني فسبحانه وتعالى هو عارف الصح ايه لكل واحد ونعمة بالله حاجة من الحاجات اللي يا بابا برضو جمعتها كده وركزت فيها لما بقيت أم وبقيت بربي هو آه، إني مش بربي ولادي على حب ربنا من باب ايه اللي المفروض يتعمل واللي المفروض ما يتعملش والعقاب والحاجات دي كلها ولما بقعد افتكر كده ما كانش فيه برضو الوعي بتاع نقعد نربي ازاي وال يعني مفيش كانش فيه اويرنس قوي كده لاساليب التربيه المختلفه يعني فبقعد اقول هو احنا ازاي طلعنا يعني بنحب ربنا وبنخاف على زعله وبنحب نعمل له الحاجه اللي هو بيعملها يعني ازاي طلعنا مسلمين وبنحب ديننا ومش متضايقين منه بالعكس ده انا واخداه وطالعه بيه وبربي ولادي في مجتمع غير مسلم وكل ده ربنا يوفقني يعني الواحد بيعمل غلطات كتيره بس ربنا اللي بيستر بس عشان اكتر حاجه انا حبيتها قوي هو ان حضرتك ما علمتناش الاسلام من خلال حاجات لازم تتعمل ما علمتناش الدين من خلال لو ما عملتيش ده هتتعاقبي ولو مش عارفه ايه وده حرام كان معامله وكان اسلوب وكان كن- يعني احنا اتعلمنا الصبر من غير ما تقول لنا ده اسمه صبر اتعلمنا السعي من غير ما تقول لنا ده اسمه سعي بعد كده بدات تحط الحاجات دي في مسمياتها لما بدانا نكبر ايه اكتر حاجات كانت مهمه قدامك ان انت لازم تقدم تعملها لنا موديلنج كده نبقى شايفينها عشان لما نطلع تبقى طبيعيه بالنسبه لنا ونحب ان احنا نعملها عشان ربنا انا مش مش مش هتكلم كلام اللي هو تعتبريه نظري يعني لكن آه، بشكر ربنا برضو ان الواحد اتوجد في بيئة وفي مجتمع آه، اضافوا ليه حاجات كتيرة قوي وقوموا سلوكي جامد حسب ما بينهج كل واحد في حياته عايز يبقى ايه كويس فانا عن- كان عندي تخيلات لنفسي وانا في اعدادي وهكذا وانا في ثانوي وهكذا وانا في الجامعه ولما خلصت ونزلت الحياه العمليه آه، كنت حابب قوي قوي اني اكون ناجح وكان في اكتر من واحد قدوه ليا سواء من اهلي او من بره اهلي قدوه في الاسلوب قدوة في شكل التعامل قدوة في ازاي بيجذب اللي قدامه انه يهتم بيه ازاي يخلي فيه فوكس عليه الحاجات دي انا خدتها من ناس م- مش ه- مش هقول بس ناس كبار لا والله من اصدقاء كانوا معايا يعني وهم ما يعرفوش ان انا باخد منهم الحاجات دي فكون ان ربنا سبحانه وتعالى اداني ال- الرغبة في اني اتعلم الحاجة كويسة فده شيء يعني من فضل الله عليا يعني كان ممكن اكون عندي رغبة ان انا اخد اتجاه انحرافي ليه بحكي لك القصة دي كلها علشان اقول لك في الاخر ايه لقيت ان ال- اجمل شيء في الدنيا عشان تبقي ناجحة انك تعرفي ازاي تتعاملي مع المجتمع ازاي تعرفي تكلمي كل واحد بفكره ازاي تتعاملي مع ميوله مع افكاره مع طموحه مع مساوئه فحته انك انت تبقي سويت توكر او حلوه اللسان زي ما بيقولوا دي برضو بتبقى نعمه من عند ربنا بس لما بيبقى انت عندك الرغبه انك تبقي كده فربنا بيثقلها عندك طالما ان هو شايف ان نيتك سليمه لان في ناس بتتكلم حلو جدا بس ممكن تكون بتستخدم ال- الصفه دي في النفاق على الغير فالموضوع ده كان مهم جدا جدا عندي في حياتي ان انا ابني علاقات طيبه جدا مع الناس مع اهلي مع ولاد عمي ولاد عماتي مع اصدقائي كلهم مع الموظفين اللي موجودين كانوا عند والدي وفيما بعد مع الجروب الكبير اللي انا عملته مع نفسي وانا ببدا ال business بتاعي فالموضوع ده خلق community قوي جدا وال community ده كان محافظ عليا يعني اللي انا عملته ده خليت ال community ده محافظ عليا فده اسعدني قوي حسسني بامان اكتر كل ده كنت حابب اديهولكم اهم حاجه ازاي تبقوا صابرين على اي مشكله تحصل مش عايز أ- اختار الفاظ صعبه وهو الابتلاءات وكده لا مواقف صعبه بالنسبه لكم تعرضتوا ليها تبقوا صابرين عليها وما تنزعجوش منها وتعرفوا تتعاملوا معاها بشكل جيد يعني حته ال- ال- مش عايز اقول القوه ولكن عدم الانزعاج من اي موقف ممكن يبهدلك عاطفيا عمليا فكريا واتيفر يعني آه، الحاجات ديت كانت مهمه جدا بالنسبه لي انا اتذكر مره من 25 30 سنه بحكم ان انا كنت قاعد في المعرض بتاع خان الخليلي بتاع والدي الله يرحمه فكنا بنصلي في الحسين دايما ففي مرة أنا دخلت جامع الحسين أصلي أنا وكل الإخوة اللي معايا والزملاء اللي كانوا معايا يعني يعني كنت في منتصف الثلاثينات أعتقد أو حاجة زي كده المهم يعني آه آه رحت أصلي وكان من فضل الله علينا كلنا إن كان الشيخ الشعراوي كان من مريدي الحسين أو من محبي مسجد الحسين فاهل البيت فكان دايما يحب يصلي هناك وكان له مكتب ورا الجامع بتاع الحسين فكان بعد ما بتخلص الصلاه كان في عمود بيقعد كده تحتيه على كنبه كده والناس بتتلم عليه بعد الصلاه بحكي لك القصه دي ليه لان دي برضو من ضمن الحاجات اللي اثرت فيا قوي وكنت حابب ان انا انقلها لمجتمعي واولهم اولادي واحد من ضمن الناس اللي قاعدين كانوا منبهرين بيه جدا وانت عارفه كان راجل ما شاء الله عليه يعني ثقافته عاليه الله وعلمه يرحمه.
واسع الله يرحمه فواحد قال له يا مولانا يا ما, ما, ما تختصر لي الدين في كلمتين فهو ضحك يعني قال له اختصر لك الدين في كلمتين يعني فهو علشان كان راجل عنده ثقافة عالية جدا وحكمة عالية جدا وربنا كان منور بصيرته قال له هقول لك على حاجة العامة لو سمعوها مش هيفهموها لكن لو انت سمعتها مني بقلبك بقلبك مش بودنك بس انت غصت جوه الدين كله بكافة أنواعه وبعمقه الشديد قال له إيه؟ قال له الدين المعاملة مش بس يعني قبل ما الراجل يعني يدي رد فعل على الكلمة دي راح رفع صباعه كده وقال له مش بس وإنما الأعمال بالنيات ما انت ممكن تعمل واحد كويس جدا وانت اصلا ليك مصلحه عنده او بتنافقه او يعني عايز حاجه منه او كده يعني لكن لو عملت الناس كويس وده مش اي حد يقدر على ال على ال الصفه ديت وكمان عملته بنيه كويسه عارف يعني ايه نيه كويسه يعني بتخشى ربنا في كل حاجه بتقولها بتخشى ربنا في كل حاجه بتقولها فانت بالتالي طالما بتخشى ربنا في كل حاجه بتقولها فانت عايز تتعلم من ربنا سبحانه وتعالى ايه كل الحاجات اللي هو مش عايزني اعملها كويس فانت توغلت في الدين من غير ما تدرك فالدين المعامله عامل الناس جيد بلسان طيب بنيه طيبه من غير اي اغراض وهتبقى ما شاء الله عليك يعني ما فيش حد زيك في الدنيا دي كلها يعني فما كان انا يعني انا مسلم بصلي بصوم بزكي بعمل حاجات كتير قوي بس انا مش من المتبحرين قوي قوي قوي في الدين بس بعمل اللي ربنا بيقدرني عليه ولكن آه، عارف كويس قوي قوي قوي ان المعامله الطيبه والمعامله الحسنه والمعامله النظيفه والمعامله الخاليه من اي اغراض او نوايا سيئه انت بتخليكي فوق من غير ما تدري من غير ما تعملي اي مجهود تاني ده اللي انا كنت بحب اوصله لكم يعني ووصلته لنا ب- ب- ب- بشكل خطير انت متاكده انا متاكده مليون في الميه نعم، صلي لان الله.
انا بيجي لي حاجات انا افتكر مثلا إن مواقف يعني اتعودتنا على ان انتوا بتعملوا الحاجه وبتخلصوا النيه وخلاص بيبقى دي بقى عشان انتوا ناس كويسه حاولي تبقي بني ادمه كويسه لما تلاقي نفسك ما اتصرفتيش صح في موقف اقعدي وشوفي ايه اللي ممكن كنت تعمليه احسن عايز تعملي خطوه لربنا خديها حتى لو اللي حواليكي كلهم شايفين انها قليله او مش كفايه او او, أو زي هنروح بعيد ليه الحجاب انا فاكره كويس قوي ان انا كان عندي 18 سنه وكنت ساعتها بدات اقرا وافهم كده يعني بس لما جيت قلت لك انا بفكر آه، انا هتحجب انا خلاص انا هتحجب وانا جاهزه انا فاكره ال reaction لا بتاعك انت ما قلتليش كده قلت لك ايه بابا انا مش هروح الجامعه لما اتحجب اه okay آه انت قلتيها لي مره واثنين وثلاثه واربعه لكن المره القويه جدا انك انت جيتي لي يوم بالليل قلت لي بابا انا مش هروح الجامعه الا وانا محجبه وحضرتك رديت عليا رد جميل جدا لا قلت لي لا انت لسه مش جاهزه آه.
قلت لي انت مش جاهزه وحطتني في مكان كده قد كده وانت لما تروحي تسمعي درسين وتتاثري عشان انت المفروض تلبسيه طب التزمي بالصلاه الاول فعلا انا اللي هو بيني وبين نفسي كده ايه ده انا فعلا ما كنت بفوت صلوات كنت بصلي قضاء وانا كان عندي يعني كنتش ملتزمه يعني الالتزام اللي يعني كان كان ال- الدرس كان قبل ما تفكري في ان شكلك يبقى مسلمه من بره طب اعملي الحاجات اللي عليكي الاول من جوه وادتني ست شهور وساعتها قلت لها على فكره أنا مش فارق معايا خالص يعني انا مش فارق معايا بقى تلبسيه ازاي وتلبسيه اه وما تلبسيهوش ما كانش ده اللي شاغلني الطريقه اللي انت هتلبسي بيها الحجاب او خالص.
هيستمر معاكي قد ايه اه ولا هتلبسيه كده هتلبسيه جامد هتتشددي هتحتشمي انت حر روحي اشتغلي على نفسك ست شهور احنا داخلين على صيف فهنلبس آه، كم طويل وحر وجربي نفسك في اللبس ده وتعالي كمان ست شهور لو لسه لقيتي الفكره في دماغك قولي لي وفي حاجه بقى تانية يوم ما جيت قلت لك يلا بينا وهننزل وانا خلاص انا هلبس كان في بقى لا لبس حجاب ولا انا فاكره فاكره انت خدتني رحنا فين مم، رحنا مين؟
الوكاله الوكاله ولا ال- مش فاكر فين بالظبط لا، بس نزلنا المحل الوكالة.
كان بتاع محجبات يعني لا لا لا نزلنا الوكاله جبنا توب جينز اه اه ورحنا واخدين.
ايوه ايوه برافو عليكي كان صح في لبس آه.
فاحنا خدناه على خدنا توب خياطه وفصلنا بقى حاجات جينز اعملي بقى من كده.
نفس اللون ده عايزين بقى جاكيت عايزين جيب عايزين بنطلون واسع و- وهنمشيها بس الفكره ان انا لما افتكر القصه دي بقعد اقول ايه ال- الدرس اللي انا برجع له فيه هو مش مهم ال act المهم احساسك او احساسك في ان انت عايز تعمل حاجه زياده فاجان شكرا لانك العفو، وصلت الدرس عارفة.
بطريقه لذيذه يعني انت فكرتيني بحاجه يا رضوى اه انا كنت مواظب على ان انت لو ما نزلتيش مصر انا بطلع لك ده بعد ما اتجوزت بعد ما اتجوزت اه اه اه فسنين طويلة كنت أنا تقريبا اللي بطلع أكتر من أنت بتيجي يعني أنا كنت كل سنة من غير ما أقول لك يعني ودي أول مرة أصرح لك يعني اوبا آه كل سنة كنت عايز أقول هل رضوى ما زالت صامدة ولا لا هل رضوى عندها الرغبة في إنها ما تقلعش الحجاب ولا لا هل رضوى قدرت توصل اللي هي عايزاه لولادها ولا لا هل هي ما ضعفتش قدام المجتمع الامريكي ولا لا وانت نجحتي الحمد يعني لله بفضل يعني, الله آه.
يعني.
بس آه، لا هو كان الم- يعني الم- المفهوم مم- غلط فالم- فالمجتمع الصغير اللي انا اتحطيت فيه المفهوم عن المسلمين والحجاب كان غلط فلما لقوا ان بتعامل معاهم عادي وبتكلم وبشتغل وبهزر و- و- وبلبس و- وبوضب الوان على بعض ومهتمه بشكلي وكل الكلام ده فبدا اجان التغيير بالفعل مش بالقول فهم لما لقوا ان القصه كده فقالوا ايه ده طب ما ده مش زي ما بيقولوا ومش لوحدي مسلمين وعرب كتيره جدا بره بيعملوا كده فهو الصاحب ساحب بقى يعني هنا بقى تيجي ال community الصح ان انا احوط نفسي بالناس اللي زيي اللي هيساعدوني في ان احنا نعمل نفس الحاجه هناك وان احنا نربي ولادنا على نفس الحاجه اللي احنا مش عايزين ننساها فيعني دي بتفرق قوي يعني زي ما حضرتك قلت كده في الاول بتحوط نفسك بناس يساعدوك ويقووك وكده ويف- ويفرقوا معاك هي دي بقى لان كنت ممكن اصاحب ناس يسحبك لحاجة تانية اه سيئة زهقوا بعدوا كل الكلام ده كله اللهم يعني ربنا يثبتنا جميعا الواحد برضه حاسس اللهم ان انا لك مش عامل اي الحمد حاجه والشكر.
خالص يعني الحمد لله مم. اه طيب
هقول معاك ايه ولا ايه اكتر حاجه كأب بترجع ده ربنا يديلك الصحه السنه دي 70 سنه الحمد لله حاجه درس تاني مستفاد جدا بالنسبه لي وده كان مش درس سهل ان دورك معانا مش اب بس يعني انا كنت حطاك في box يمكن انا بقى لاول مره اقول لك الكلام ده انا كنت حطاك في box كده انت بابا بخاف منك بحبك بعد فتره برجع لك بلجأ لك نصيحه فلوس كده يعني يعني بس بابا ما نسيش ان هو بني ادم وان هو انسان والدروس اللي احنا لما كبرنا وبقى ليها كلام كبير في ال social media كده اللي هو self care و me time والحاجات دي كلها انا ابويا بيعملها من وهو صغير ابويا بيس- بيخرج مع اصحابه ابويا موازن ما بين بيته و- وبره ابويا ما عندوش مشكله ان هو يقول لي النهارده لا معلش النهارده انا متفق مع انكل فلان عشان هنخرج آه، نلعب 10 طاوله بكره انا ابقى معاكي في النادي ابويا اتجوز مره واثنين وثلاثه ابويا خلف يعني آه، لو تسمح لي اقول ان احنا بقينا النهارده بعد ما كنا عيله ثلاثه عندك ولد وبنت وكنت حضرتك معانا دلوقتي احنا بقينا اربع اخوات ده عطاء من ربنا جميل واربع اخوات آم، حبك للحياه واحترامك للنعمه اللي ربنا بيديها لك كانت الهام ليا وانا بفكر في نقطه ومن اول السطر والفكره بتاعت نقطه ومن اول السطر ان احنا ممكن كتير قوي في حياتنا نقف ونقع ونقوم تاني لاني شفتك بتعمل كده مش بس على المستوى الشخصي بس في المستوى العملي كذا بيزنس ونقفل ونفتح وننجح ون بس آه، الكلمة اللي فضلت معايا قوي قوي قوي هي حتة كل يوم بنصحى وبنتنفس فيه نعمة طبعا وده الفيلينج اللي بقى عندي ان احنا كل يوم فعلا بنصحى حتى لو كنا نايمين امبارح بمشكله او بابتلاء او بحاجه النهارده بقوم من النوم وده نعمه جميله حلوه قوي افتكر حاجه قلتها لي وقت ما ابني تعب وقت ما زين عيه ما تقوميش من النوم وتقولي يا رب انا عندي مرض قويني عليه لا قول يا مرض انا عندي رب قادر عليك بس كده مم.
فده بقى concept كده بقى concept في الحياة فارجع بقى لسؤال أكتر حاجة كأب بعد بقى ما قلنا إيه حتة آه، المثل اللي وريتهولي أكتر حاجة كأب بترجع وتقول أنا دي عملتها صح قوي مع ولادي دي أكتر حاجة عملتها صح مع ولادي مم.
إيه هي؟
رضوى في مشاكل كتيرة جدا في المجتمع المصري وفي بيوتنا ومش خفية عن أي حد أبدا وهي إن في تمييز ما بين الولد والبنت ما بين الكبير والصغير ما بين الشاطر والناجح الحاجات دي كلها يعني بعتذر آه، ان انا بقولها قدامك يعني دي تعبيرات خايبه اقوى حاجه واميز حاجه واجمل حاجه مش بقول انا عملتها ولكن بتمنى ان ناس كتيره تعملها واكيد في ناس قبلي وبعدي هيعملوها الاخوات يكونوا ظهر لبعض ايه فايدة ان انا اعلمك واعلم اخواتك ايه فايدة ان ربنا يكرمني في ال business بتاعي واسيب لكم ما يؤمنكم ايه فايدة ان انتوا واخدين reputation او سمعة طيبة بسبب ابوكم وانتوا مش على وفاق مع بعض كل ده هيضيع لكن لما ابقى عارف كويس قوي ان رضوى ومعتز واحمد وخديجة ظهر في ظهر والكبير بيساعد الصغير والصغير بيلتجئ لنصيحة الكبير وإن الكبير بيسأل على ده وده بيخاف على ده وده قلبه على ده وده بيحب ده ده بالنسبة لي أكبر شيء ممكن أجنيه من الخلفة وأنا واثق إن أنا وصلت للمستوى ده معاكم بفضل الله صح؟
You did You did يا رب نعرف نوصل له مع ولادنا 100% ده مهم جدا مهم جدا ده جدا، اللي ربنا جدا، عارف إنه ده مهم نيتنا وشغالين جداً، عليه.
جدا جدا جدا جدا دي أك- اجمل حاجه انا بعتبر ان انا جنيتها مش ان انا بس آه خلفت لا ان انا خلفت وخليتهم قلوبهم على بعضهم الحمد لله ربنا يخلينا لبعض امين دايما.
يا رب امين يا رب انا هنهي ال season ده بيك ختامه مسك فهستغل الفرصه دي انا قلت آه، لما ختمت ال season اللي فات بتامر حطيته كده في الكرسي ده قدامي وحسيت ان دي فرصتي ان اساله فهسالك نفس سؤال سالته لتامر okay آه، ملوش اي صله برمضان ملوش اي صله بنقطه من اول السطر بس دي حاجه ليا انا انا عايزاها اوصفني في ثلاث كلمات اوصفك ايوه ياه ده ايه انا مش لاقي حاجه اقولها ولا في كلام كتير لا مش لاقي واحدة بتخاف ربنا آه واحدة ظهر تعتمد عليه أم يفتخر بيها أولادها أب سعيد بأنه خلف واحدة زيك إيه رأيك؟ حلو اتأثرت قوي ختامها مسك نصيحة خافي من الله في كل تصرفاتك وازرعي الحب بين ولادك وبعضيهم عشان دول هم هيبقوا الثروة بتاعتك اللي انت سبتيها بعد عمر طويل أمين اهم حاجة يا ربنا يقدرنا امين يا رب ان شاء الله كل سنة وانت طيب بابا وانت طيب يا حبيبي رمضان كريم الله اكرم ربنا يخليك زمانك دلوقتي عشان الحلقة دي على ما تنزل كده خلاص احنا هتنزل في آخر رمضان ان شاء الله وانا مبسوطة قوي ان انا عرفت اظبط ان انا ابقى في مصر واصورها معاك انت بتبعت لي في اول رمضان النكتة بتاعتنا احنا على الجروب بتاعنا دايما اول رمضان ايه وحوي يا وحوي والاغنية ونقعد نحتفل في تالت يوم من تالت يوم رمضان بتبعت لي تقول لي ايه مفيش بقى اغنية والله, لسه بدري, حبيبي يا فوفي حبيبتي يا لولو تسلم